باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين موضوعنا الثاني بعنوان ضابط الكل صفة أخرى لو تأملنا فيها هتتغير حياتنا هي صفة الله ضابط الكل أفكركم على الأقل في ثلاث فوائد من التأمل في صفات الله واحد نحبه أكتر من جماله اتنين نفهمه أكتر فنعرف نتعامل معاه صح العلاقة سوية والله ثلاثة نتشبه به يبقى التأمل في صفات الله بيعمل حاجات كتيرة مهمة في حياتنا قوي خدنا صفة طول أناة الله تعالوا ندرس صفة جميلة اسمها ضابط الكل ضابط الكل يعني ايه ببساطة معناها كل حاجة في ايده وكل حاجة مظبوطة معناها كده كل صغيرة وكبيرة في ايده مفيش حاجة براه ومعناها انه بيحكم التصرف في كل دقائق الامور كله مظبوط مفيش حاجة مش مظبوطة مش مظبوطة دي قدامك بس لكن في الحقيقة هتطلع مظبوطة مية في المية احنا بنقول الصفة دي بالذات في قانون الإيمان بنقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ايه ضابط الكل فاحنا بنعلنها كده في قانون إيماننا لأنها صفة مريحة على فكرة مريحة يعني ايه لما تيجي تقول لي الدنيا كلها ملخبطة يبقى على لساني اقول لك ايه بس ربنا ضابط الكل هي ملخبطة عندك بس مظبوطة عنده تقول لي الدنيا العالم كله الخريطة العالم القارات دي كلها مليانة لخبطة أقول لك بس القارات دي كلها في إيد ربنا ضابط الكل أنت شايف لخبطة وهو شايف الدنيا ماشية مظبوطة أشعيا النبي اتضايق جدا لأنه حاسس كل حاجة ملخبطة يقول في سنة وفاة عزية الملك حتى الملك مات أبرص ومات زي إيه ما تقولوا مش تائب فكان أشعية متضايق وحاسس مفيش حاجة عدلة كله ملخبط دخل الهيكل وشاف منظر الملائكة بتقول قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض كل الأرض ده أنا شايف الأرض ملخبطة فقال له لا لا الأرض مش ملخبطة ولا حاجة ده كل حاجة مظبوطة ومعمولة لغرضها ومفيش حاجة ماشية عشوائي هي دي صفة ضابط الكل فأشعية برضو قال في أشعير 40 بمن تشبهونني فأساوي يقول القدوس ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه من الذي يخرج بعدد جندها جند السماء يعني النجوم بس ده تعبيرهم زمان يسموه جند السماء يدعو كلها بأسماء لكثرة القوة وكون شديد القدرة لا يفقد أحد لا يفقد أحد دلوقتي في علم الفلك الآية دي تتفهم عارفين ليه فعلم الفلك دلوقتي مع الميكروسكوبات التلسكوبات الضخمة جدا اكتشفوا ان العالم ده في عوالم اخرى في ك... يعني افلاك وفي مجرات وفي كواكب وفي نجوم بالمليارات مش بالملايين وكل نجم من دول اكتر من الارض كذا الف مرة وكل ده ماشي بحركة كونية منتظمة لو نجم خبط في نجم الكون ده كله يتدمر في ثواني ازاي المليارات دي كلها ماشية محكومة مظبوطة بقواعد عجيبة فهو ده اللي بيقوله أشعية وهو مش دريان بيقول ايه من 2800 سنة بيقول لأنه قوي وشديد القدرة لا يفقد أحد يعني مفيش ولا نجم من دول يمشي هباء كده ولا يفقد هقول شوية آلات تؤكد فكرة ضابط الكل كنوع من التأمل وبعدين ناخدها على نفسنا لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل قد اختفت طريقي عن الرب فات حقي إله أما عرفت أم لم تسمع إله الظهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعيب يعني ممكن واحد يأثر في شغله لأنه تعب ربنا ما بيتعبش انت بتقول ربنا فاتني ربنا نسيني ربنا مش جايب لي حقي هو انت فاكر ربنا من النوع اللي بيتعب اللي بيزهق ما عندوش الحاجات دي ربنا ليس عن فهمه فحص يعطي المعطي يعطي المعي قدرة والعديم القوة يكثر شدة القدرة الإلهية أصلها ماشية مع فكرة ضابط الكل يعني ربنا ضابط كل حاجة ولا يتعرض لتعب أو زهق أو ملل أو حاجات بتاعتنا كل حاجة مظبوطة وهتفضل مظبوطة عشان كده في اعتقادي أكتر حاجة توضح فكرة ضابط الكل إنك تحط صفاتين في ربنا أنه كلي القدرة وكلي الحكمة الاتنين دول مع بعض اسمهم ضابط الكل يعني إيه؟ أصل ربنا قادر قوي وحكيم قوي تبقى النتيجة النهائية كل حاجة مظبوطة قوي لو قادر بس مش حكيم تبقى مش مظبوطة ولو حكيم ومش قادر برضو ما تطلعش مظبوطة فاهمين لكن قادر وحكيم تطلع كل حاجة مظبوطة فالصفتين دول موجودين في ربنا وبنجمعهم في كلمة ضابط الكل مثلا ضابط المواعيد مشكلة مصرية بقى وعدنا مفوتها إنما ربنا عنده المواعيد محكومة بدقة غريبة جدا النهاردة يقولوا في, في, في العلوم يعني أنه حركة الشمس والقمر والنجوم حركة الأرض نفسها لو اختلفت مش عارف درجة من مليون درجة مش تلاقوا الدنيا باظت يعني اللي بيدرسوا يكتشفوا أرقام مذهلة في الدقة السرعة اللي بتتحرك بيها كل المجرات والكائنات وهكذا فهنا المواعيد دي ربنا في مواعيده ما, ما يعني مفيش أحسن من كده مظبوط جدا لما جاء ملء الزمان الناس استعوقت ربنا وقالت قال المسيح هيجي وما جاش وقعدنا فترة من غير أنبياء وبعدين جه وقت كان في يوحنا المعمدان وجت أمنا العذراء وفي زكريا وكل ده جه مع بعضه وطلع ان الوقت ايه مظبوط قوي حتى في يوم مجيئه التاني في ناس تقول طب ربنا ما جاش ليه ما بقالنا ألفين سنة واحنا مستنيينه يجي لا هو ظابط مواعيده تقلقوش عارف هيجي امتى وساعة ما هيجي هيطلع انه ميعاده مظبوط قوي ومحدش يقدر يقول له اتأخرت لانه ما قالش الميعاد محدش يقدر يمسك عليه انه اتأخر إذا كان هو ما اداش ميعاد بالحرف وعشان كده كل من يحاول إنه يدي ميعاد بالحرف الحقيقة بيشتغل ضد ربنا يعني ربنا قال ما حدش يعرف الساعة يطلع واحد يقول إذا المسيح جاي السنة الجاية يبقى أنت مش تابع ربنا فظبط المواعيد ربنا مثلا يقول إيه الحق أقول لكم أنه ينصفهم سريعا ينصفهم سريعا دي بتزعل ناس كتير يقول انا بقالي عشر سنين في قضية ما خدتش حكم انصاف معلش حبيبي ما هي سريعا عند ربنا برضو ايه يعني نسبية شوية ممكن تكون بدل مئة سنة خلاها عشر سنين فبقت سريعا انت بقى كنت عاوزها عشر ايام ده موضوعك انت لكن هو مظبوط على مواعيده من هنا نفهم الحكمة اللي قالها سليمان لما قال لكل شيء تحت السماوات وقت يعني ايه لما تقول لي المشكلة دي مش راضية تتحل ليه الناس الأشرار دول مش راضيين يخلصوا ليه الظلم ده مش راضي يتشال ليه ال ال الناس المتألمين دول مش ربنا مش بيريحهم ليه أقول لك لكل شيء تحت السماوات ليها وقت هيجي ميعاد تقول أشكرك يا رب وكتر خيرك طلع الميعاد مظبوط لأنك ضابط الكل عشان كده ربنا يسوع لخص لنا الفكرة دي وقال لنا إيه ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطان ثقوا أن الآب ضابط الكل لكن في المواعيد والأزمنة والأوقات قولوا هو عارف بيعمل إيه هو عارف مواعيده عارف حساباته عارف إمتى الموضوع ده يمشي كل حاجة مظبوطة بس عنده هو مش عندنا احنا تلاميذ كانوا بيغرقوا من أول ساعة تصور مثلا الساعة تسعة بالليل عاوزينه يجي وعاوزين البحر يهدى تسعة عدت عشرة وحداشر واتناشر وواحدة واتنين و... ما بيجيش ليه ما بتتحلش ليه حكمته لكن ضابط الكل لا جه ولا خلى البحر يغرقه المركب مع ده كله ما غرقتش هم اتبلوا وخارط قواهم وتهز إيمانهم بس مظبوطة الحكاية ليه؟ عند الهزيع الرابع أتاهم ماشيا على الماء وظبط كل حاجة وتاني يوم الصبح كله تمام كله تمام بس أعصابهم تلفت معلش عشان إيمانهم يزيد خبرة برضه لكن في الآخر محدش يقدر يقول له الميعاد مش مظبوط لا طلع مظبوط قوي في الوقت ده مرثا قالت للمسيح ميعادك مش مظبوط كان لازم تبقى عندنا من أربع أيام على الأقل وبزعلة بقى زعلة جامدة لو كنت ها هنا لم يمت أخي قال لها هيقوم أخوك وبعدين في آخر القصة تلاقيهم مهيصين والعذر قام وكله بقى حلو طيب يبقى ضابط الكل ولا لا ضابط الكل حتى لو مات هقوم ضابط الأحداث والسياسة في العهد القديم قامت في نظري أول حرب عالمية تعتبر عالمية مذكورة في الكتاب ليه؟ أربع ملوك ضد خمس ملوك دي مكانها وقت إيه؟ وقت إبراهيم ولوط فطبعا أربع ملوك ضد خمس ملوك لو حصلت النهاردة هيسموها حرب عالمية فدي حصلت وقت أبونا إبراهيم طيب يا رب وانت ايه واقف تتفرج ده انت عندك اغلى واحد في العهد القديم صاحبه ابونا ابراهيم ده خليل الله فيعني شفاعته كبيره قوي قال له ماله وتحصل في زمنه حرب عالميه ايه المشكله طب الحرب العالميه دي هتاكل ابن اخوه ده هو وسط الزحمه في بلد من الخمسه اللي بيتحاربوا طب ومعلش ما حصلش حاجه هنحلها هنظبط الامور كلها الملوك تاكل في بعض وتغرق بعض وانت حتى قدامكم كده مذكور كل الاسماء اربع ملوك مع خمسة تكوين 14 في النهاية يطلع ايه كل حاجة مظبوط يطلع لوط كده ايه زي الشعرة من العجين وابونا ابراهيم هو اللي يروح ينقذه وهو اللي يغلب الملوك ده لوحده بعياله برجالته ايه ده العجب ده يعني ابونا ابراهيم بيشتغل في السياسة كمان اه ممكن وقت اللزوم ربنا ضابط الكل يخلي ابونا ابراهيم راعي الاغنام ده يدخل ايه يقف قدام ملوك ويتصدى ليهم وينقذ ابن اخوه وكل حاجه تطلع مظبوطه وما ينفعش لوط يموت كده في مجرد في حرب ربنا في الاحداث ممكن يحرك ملوك عشان شعبه يحرك سياسه العالم عشان عياله والكلام ده افتكروه اليومين دول ربنا ممكن يحرك ساسة العالم والسياسة كلها اللي يقعدوا يدرسوا فيها ويقروا جرايد ويدخلوا على الفيسبوك ويشتموا في بعض ويبقى ربنا بيحرك كله ويقول شوف مصلحة عيالي فين وتبص تلاقي بلاد تقع وبلاد تقوم وبلاد تتلخبط واقتصاد ايه ودولار ايه و... وياكلوا في بعض ما هو بقى ضابط الكل فيقدر يبدل كل المواقع لمجرد انه دي مصلحة ولاده مثلا انهارت مملكة بابل مملكة بابل دي لما ابتدت قالوا مش هتخلص خلاص هتظل الى الابد من كتر قوتها ما كملتش سبعين سنة وجه فارس اول ما قعد واحد اسمه كورش ده ملك فارسي يحكم العالم كله العالم كله مستعمرة فارسية لان اهم حاجة شغلاه ارجع اليهود بلادهم هو انت يهودي لا طب مالك باليهود ده اليهود فئة لا تمثل واحد عالمية من شعوب العالم ايه اللي مطلع الموضوع ده الفايل ده الملف ده ايه اهميته يعني وانت مالك جديد وعندك حروب وعندك علاقات وعندك لا لا لا بيتحرك زي الشطرنج كده وكورش أصدر أمر برجوع المزبيين وعمار أورشليم وطلع من ميزانية الدولة أنت بتشتغل لحسابنا ليه؟ عشان في ضابط الكل فوق هكذا قال كورش ملك فارس جميع ممالك الأرض فعها لي الرب إلى السماء وهو أوصاني أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا جت من إيه من حد مش من الشعب خالص بقى يشتغل لحسابنا طب ربنا ضابط الكل مرة تاني يقول أشعية هكذا يقول الرب فديكي وجابلك من البطن بيكلم أورشليم فبيكلمها بالمؤنث أو بيكلم الكنيسة يعني أنا الرب صانع كل شيء أنا ناشر السماوات وحدي باسط الأرض من معي مبطل آيات المخادعين ومحمق المرائين مرجع الحكماء إلى وراء ومجهل معرفتهم مقيم كلمة عبده متمم رأي رسله القائل عن أورشليم ستع... ستعمر أنا لما أقول الكنيسة تعمر يبقى تعمر طب والدنيا دي والسياسة والناس اللي ضلنا ضدنا والمؤامرات والمليارات وال... لا لا لا أنا لما أقول تعمر يبقى تعمر ضابط الكل ولمدن يهوذا ستب ستبنينا وخرابها أقيم القائل عن كورش رعية ده نفس كورش طب هو أشعية بعد كورش ولا قبله مين مذاكر قبله بزيادة عن 150 سنة عشان كده يقال في تقليد يهودي يقولوا أول ما كورش قعد على الكرسي راحوا له شوية يهود قالوا له اسمك مكتوب عندنا احنا عارفين انك جاي من قبل ما تتولد السعية الله يرحمه كان وقتها مشي من بدري كاتب في كتابه ان هيجي واحد اسمه كورش ربنا هيستخدمه لعمار شعبه فيعتقد ان الراجل ذهل لما لقى اسمه مكتوب في كتاب اليهود واللي في قلبه انه يرجع الشعب متقال في نبوة أشعية وفات عليها زيادة عن 100 سنة فده كان ايه محرك اخر ليه انه لا ده انتوا فعلا معاكم حق والهكم عارف بيعمل ايه يقول عن اورشليم ستبنى وللهيكل ستؤسس لان ربنا ضابط الكل يسمح بمؤامرات ويحول المؤامرات الى بركات ده بص شوف ربنا بيعمل ايه يعني ايه تتفرج على العجب يسيب الدنيا تلخبط اخر لخبطه وبعدين ايه يفكها بطريقه كده عارفين لما كانوا ساعات يلعبوا العيال بتوع الكشافه يعملوا عقده فظيعه واخدين بالكم وتيجي تفكها لا يمكن تتفك ويطلع اللي فاهمها يمسك طرف خيط يسحبه تلاقي كل العقده دي اتسلتت كده واتفكت في ثانيه هو شغل ربنا كده تلاقيه معقده جدا ولا يمكن تحس انها تتفك لا لا مفيش حاجه معقده هي ربنا يمد ايده بس كده يسلب خيط واحد تلاقي كل حاجة ظبطت لما هامان قام بمؤامرة هامان فاكرينه ده اللي كان وقت أحشاويروش وقت أستير كان عدو اليهود عدو ربنا وعمل مؤامرة ضحك بيها على الملك ومضاه على إعدام مش أستير إعدام الشعب اليهودي كله في يوم واحد ورصد لها مبالغ مبالغ ما تعرفش تقرا الرقم يعني وبعدين وخلاص هو مستقر جدا لأن الملك بيسمع كلامه هو اللي سايق هو اللي بيحرك كل حاجة يقول هنا إيه قال همان للملك موجود شعب ما مشتت ومتفرق ويعني سننهم مغايرة لجميع الشعوب ولا يعملون سنن الملك ولا يليق بالملك تركهم إذا حسن عند الملك أوزن عشر تلاف وزنة من الفضة في يد اللي يعملوا العمل ليؤتى به رصد الميزانية الأول وطلع بالقرار وتصدر القرار واتختم وخلصت وبقى قاعد مبسوط مستني اليوم اللي هيعدم فيه اليهود انتوا كلكم عارفين النتيجة ان ربنا ضابط الكل خلى ليلة معينة أحشاويروش ما ينامش ما يجيلوش نوم الراجل بينام كتير وبينام كويس ليلة واحدة يقوم يطلع أخبار الملوك أخبار أيامه يقرأ يلاقي في واحد اسمه مردخاي عمل له جميلة كبيرة يقول طب احنا ما جملناهوش يدخل عليه همان في نفس اللحظة وهمان عامل صليب يصلب عليه مردخاي يقول له روح كرم لي مردخاي والتاني داخل يقول له نعدم أول واحد فيهم اسمه مردخاي كبرهم فقال له تروح بقى تعمل لي تكريم لمردخاي وتاني يوم تخلص المؤامرة وتتقلب 180 درجة اليوم اللي كان مقرر لإعدام اليهود هو ده اليوم اللي أعدمه كل أتباع هامان وأعداء ربنا حكمتك يا رب في الوقت يا عيني اللي الناس كانت منهارة وكانت حزينة وكانت خايفة وكانت صعبان عليها وكانت الصورة قاتمة جدا بس ربنا ضابط الكل بولس الرسول يحصل مؤامرات لدرجة يتحبس ومش عارف يطلع من السجن ومظلوم ومحدش قادر يطلعه براءة طب ده الراجل بتاعك يا رب ليه يعني ده انت ضابط الكل ما تخليش واحد محامي عدل يقف له يخرجه يعني واحد كده محترم من الولاء دول يقول كلمة حق ويقول الراجل ده مظلوم لا يقول انا عندي حل اقدر انا عاوز اخد روما عاوزهم عاوزه يروح على حسابهم روما مسجون ويتحاكم قدام روما عشان يشهد لي في روما فأنا عندي خطة أحسن من خطتكم ما أسهل أن أنا أطلعه براءة في أورشليم ولا في قيصرية لكن أنا عاوزه يطلع روما ويشهد لي ويجيب مساجين ويجيب سجانين ويجيب ناس تاني فمثلا لما كان يقعد يتكلم قدام فيليكس ولا فيستوس ولا بتاع الناس دي تتأثر لكن ما بتأمنش طب يا رب ما يطلع ده هم نفسهم قالوا الراجل ده يعني متاخد بس غدر بسبب مؤامرات اليهود وربنا يقول لا معلش وقد يكون الشعب المسيحي كله أحبط لأنه شايفين خلاص مفروض هيطلع ما بيطلعش هتخلص خلاص ويطلع من السجن ومعاه حق لا مش راضية تطلع مش راضية تخلص لكن تبصوا لها بعد كتير تبصوا تلاقوا كانت مصلحة للكنيسة وللرسائل والغير يوسف مثلا يوسف لو اتأخرت قصته أقل من ساعة كانت ممكن تاريخ القصة كله يتغير في الوقت اللي واحد من اخواته رايح يطلعه من البير ويقول خلاص بقى عذبناه كفايه وطلعنا عينيه وعلمناه الادب ويرجع محترم ما لقاهوش في البير طب ليه سبتها تتعقد ما كان ممكن بعد ما رموه في البير عيط له شويه جه اخوه طلعه روح معاهم خلاص ولا الغلب اللي قعد فيه عشرين سنه لا معلش قبل ما اخوه يوصل له كانوا الناس اللي معديين ايش خدوه سحبوه وباعوه لبعض ومشي على ناحية مصر واخواته ما لقاهوش وما عرفوش سكته كمان واتعقدت خالص واضطروا يكذبوا على عم يعقوب طب ليه ده كله لا معلش في اخبار حلوه ضابط الكل مرتب له لسه فوتيفار ومرتب له السجن ومرتب له زياره الوزراء ومرتب له حلم فرعون ومرتب له ايه ده كل ده متستف ومتخطط ومترتب كله بدقة غريبة وبحسابات دقيقة ويطلع يوسف اللي هيجيب أبوه بعد كده في مصر وي... ويرحب بيه كل حاجة لما مثلا نشوف قصة زي قصة بنو عمون وبنو مؤاب والعمونيين وقصة طويلة عريضة على يهوشافاط اجتمعوا كلهم على ملك غلبان اسمه يهوشافاط ملك يهوذا من أحفاد داوود ويهوشافاط راجل ما يقدرش يدخل حرب زي كده دول عشرين ضعف شعبه مثلا ومع هذا ربنا يسيب المؤامرة تحاك والشعوب كلها تتقلب عليه ويتفقوا مع بعض شعوب ما بتتفقش عمرها مع بعض فتتعقد جدا الأمور لأنه عادة الشعوب دي مش أصحاب وربنا يبقى هادي جدا ولا كأنه في موضوع ومظبط كل حاجة عشان يخلص من الشعوب دي كلها مرة واحدة وعلى آخر القصة تلاقي يهوشافاط ده قاعد يرتل لأن إلى الأبد رحمته وكل الشعوب دي طاحت في بعض ولما تشوفوا القصة قعد يصلي يقول له رب احنا مش هنعرف نعمل حاجة قال له انت مش هتعمل حاجة اساسا انا ضابط الكل انا الشعوب دي كلها في ايدي زي كده ايه نقطة مية يعني مئات الالاف ولا ملايين دي نقطة في في جردل يعني تعبير اشعياء ضابط الطبيعة يبقى ربنا ظابط كل حاجة بمواعيدها وظابط الأحداث والسياسة والبلاد والجغرافيا كلها والتاريخ كمان بدقة كمان ضابط الكل ضابط الطبيعة يعني ايه ربنا بيحرك الطبيعة بدقة شديدة يجيب المجاعة في الوقت المناسب لخلاص شعب ويرفع المجاعة يقطع النور والكهرباء عشان في المواعيد اللي هو صيف يجيب شوية هواء سخن عشان في يونان يتعلم الأدب شوية ويطلب اليقطينة يهيج البحر عشان التلاميذ يترعبوا شوية ويلعبهم شوية ويثبت إيمانهم وبعدين يهدي البحر كل الطبيعة بتتحرك في خطة دقيقة جدا لحساب عياله لأنه ضابط الكل مفيش حاجة اسمها مفاجأة حصل ريح لا مفاجأة دي عند الناس عند النوتية عند بتوع الأرصاد لكن هي مش مفاجأة عند ربنا مفيش مفاجآت فجأة مش عارف المطر نزل لا المطر نزل ده محسوب طبعا فجأة البحر علي ولا البحر وطي ولا لا البحر يقف سور وقت اللزوم لا يعلى ولا يوطى من أول إنجيل مرقس يقولوا الناس البحر والريح بيسمعوا كلامه ده مين ده بقى ده ربنا ربنا ضابط الكل اللي الريح والبحر يطيعانه ده مش بس ضابط الكل ده يدي سلطان على الطبيعة لعياله لولاده فيجيب واحد زي إيليا يقول له ايه تحب نعمل ايه ايه رأيك يا إيليا يقول له بص بقى خاب افترى نقفلها عليهم حاضر يا حبيبي شوف انت عاوز ايه يقول انا قلت كلمة ما فيش مطر حاضر اللي تقول ويقفل وبعدين بقى ايه ايليا نسي قفل الحنفيه ونسي فربنا يجي له بعد ثلاث سنين ونص يقول له كفايه ايليا افتحها عليهم يعني اول مره ايليا اللي نطق على فكره تاني مره عشان لما يجي يفتح ربنا اللي قال لايليا يعني كفايه لكن هو حاسبها باليوم وبالساعه الفتره اللي هتقف خالص المطر والميه والمجاعة فيها ناس ماتت بس كله محسوب عشان أخاه بيتوب بس ما بيتوبش بس في ناس تانية تابت لما قال مثلا في الخروج دخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة والماء سور له يعني كل اللي فات ده يبدو طبيعي يعني إيه موجة تعلى ريح غريبة تيجي لكن مرة لو لزم الأمر المية تقف سور تقف سور واحد يمشي على الموج يمشي على الموج لأنه ضابط الكل يعني ممكن نستخدم الطبيعة المعتادة لكن كمان غير المعتاد شغال طالما الهدف واحد من أجل ولاده وخلاص ولاده اللي فهموا ربنا وعرفوا صفاته كويس بقوا يكلموه في حاجات غريبة يعني الواحد يتعجب يشوع اتربى على يد موسى وشاف موسى موقف له بحره ومنزل له منه فطمع عمل اللي ما عملوش موسى في مرة في حرب هو منتصر بس خلاص الدنيا ابتدت تليل فقال له لا لا استنى رجع الشمس لو سمحت خلي اليوم ما يخلص حاضر يا يشوع يا سلام الشمس هتطول يعني الغروب جه يرجع تاني ظهر ويقعد الظهر مثلا 12 ساعة ايه ده طب وماله ضابط الكل احنا ساعات نطلب حاجات صغيرة قوي ونفتكر ان احنا بنطلب حاجات كبيرة لا اللي فاهمين ربنا صح يطلبوا حاجات كبيرة وعارفين انها صغيرة ما عندوش مشكلة لأول وآخر مرة في التاريخ واحد يتجاسر ويندفع ويقول له يا شمس دومي وربنا يقول له على كلمتك ضابط الكل يقولوا كلم يشوع الرب أمام عيون إسرائيل خلي بالكم من كلم يشوع الرب هو بيكلمه ده ده اللي مش غير ما يستأذنه ده بيكلمه وبعدين سابه وقال له يا شمس خليك قاعدة وربنا يوافقوا على هذا الطلب فدامت الشمس طبعا لما دخلنا على نو نو يونان نلاقي بقى كل الطبيعة بتشتغل البحر بيعلى والريح بتشد والحوت بيجي في اللحظة المناسبة واليقطينة بتطلع واليقطينة بتنزل والموجة السخنة تيجي وكلهم كده بيلعبوا دور في المسرحية بدقة شديدة عشان ايه ربنا بيظبط كل حاجة عشان يونان يتظبط بولس الرسول في أعمال 27 ركب مركب عشان يطرحها لروما كسجين وبعدين المركب تدخل في بحر وخلاص وتوه تاهت المركب في البحر كان زمان ممكن يحصل كده ودي خلاص تاهت يعني غرقت خلاص مش عارفين هما فين في البحر والشمس ما بتطلعش 14 يوم ورعب بقى ما بياكلوش وبيشربوا نقطة مية كل يوم وحاجة صعبة جدا وبعدين ربنا يكون مظبط كل حاجة بالدقيقة وهينزلهم على جزيرة مستوية عشان يؤمنوا بتوع الجزيرة الأول وبعدين يوصلهم روما في ميعاد تكون الدنيا متظبطة عشان ايه بولس يقابل حبايبه أتاري لو وصلوا بدري عن كده لا في جزيرة ولا في مؤمنين ولا في استعداد في روما فايه يتفسحوا في البحر شويه ويتوهوا شويه ويغرقوا لهم شويه بس ما حدش يموت لانه ضابط الكل ضابط الامور الصغيره يعني ايه اذا كنا بنتكلم في حاجات كبيره شمس وقمر ومطر وبحر وريح وسياسه وجغرافيا وتاريخ ده ما يلغيش ان ربنا كمان يتعامل باصغر الامور ويظبطها يجي له فلاح ساذج بسيط جدا يقول له ايه اديني اماره عشان انا ايماني ضعيف عاوز ايه اخوي عاوز المطر يغرق الجزه الجزه دي دي قد الترابيزه يعني عارفين فروه الخروف اللي هو جزاز الغنم دي خروه خروف المطر هينزل على الحته دي يعني اقل مطر هينزل شارع طيب يعني اي مساحه كده لكن مطر هينشن ينزل على الجزة حاضر اللي انت عاوزه انزل لك المطر بشرط الارض بره الجزة لازم تبقى ناشفة حاضر وبعد شوية يرجع في كلامه لا انا عاوز بقى تغرق الدنيا والحتة دي بالذات تفضل ناشفة انت بتتعامل مع عيال ولا ايه يا رب معلش وماله وماله ضابط الكل ننزل لك المطر كده ايه ب... ب... زي بالحبل كده بالفتلة ون... ونعمل لك اللي انت عاوزه ضابط الأمور الصغيرة مثلا تعبير اتقال في الخروج يقول ثيابك لم تبلى عليك يا شعب إسرائيل ورجلك لم تتورم عارفين اللي بيسافروا كتير ولا تحس رجلهم ورمت من الشمس ومن المشي أو حتى من القعدة أو لا هو ربنا مراعي الحتة دي على قد ما هتمشوا كتير لكن لا الصندل يتقطع ولا الرجل تقرم طب دي حتى ما طلبوهاش دي هم كانوا عاوزين يطلعوا بس من مصر يعيشوا آه الأمور الصغيرة ربنا مثلا عنده معجزات شبكة وإيه مراكب وسمك بلا عدد إنما في حاجات بالسمكة فلما جات له موقف بتاع الجزية قال له روح بالصنارة وارمي وأول ما ترمي الصنارة هتيجي سمكة واخدة أوردر كده السمكة دي بلعة قبل كده العملة وهتيجي تجري تمسك في الصنار فيا دوب بطرس رمى الصنارة مسكت السمكة نفتح السمكة نطلع القسطار ندفع اللي علينا ايه العيشة الجميلة دي بقى هو في صنارة بتجيب ساعتها وبتجيب سمكة لازم تكون بلعة العملة ضابط الكل حتى أصغر الأمور مفيش صدفة بقى اللي يقول صدفة لا يبقى مش فاهم يعني إيه ضابط الكل لا مفيش أي صدفة بتحصل حياتنا خالية من الصدف حياتنا عبارة عن قصة محكومة بدقة عجيبة بتدبير إلهي من أجل خلاص قصة تانية تورينا قد إيه ربنا بيتعامل مع الناس البسطة في أصغر الأمور أليسع كان في حت وبعدين عارفين لما الأديرة في ناس تيجي تسكن جنب الأديرة فالرهبان يتضايقوا يبقوا عاوزين خلوة حصل كده مع تلاميذ أليشع النبي فقالوا له هنضطر ننقل المكان زي دير ونروح حتة بعيدة عن الناس تعال معانا حاضر وهما بينقلوا بقى ناس بسطة جدا كل واحد واخد له عود شجر كده عشان هيبنوا العشش بتاعتهم في الدير الجديد وبعضهم ماسك البلطة أو الايه السيف الفاس أو كده اللي بيقطعوا بيه شجر وهم بيعدوا عدوا على حتة كده كلها مية فبيبقوا ماشيين مثلا مية جاية لهم لغاية صدرهم وقاليشع النبي ماشي معاهم ولقوا واحد منهم بيصوت البلطة وقعت وراحت مني ده أنا مستلفها دي مش بتاعتي كلمة عارية يعني مستعارة ده أنا مستلف والراجل يا عيني انهار فأليشع قال له هي وقعت فين احنا بنلعب ولا ايه هتغطس تجيبها دي بلطة يعني ده انت نبي عظيم جدا قال له في المنطقة دي في الحتة دي قام خد عود خشب بسيط كده حطه على الايه على المية في الحتة دي البلطة ضد الجرافيتي طلعت عكس الايه الجاذبية دي حديد انما مجرد حط عود الخشب دي طلعت طب فين بقى حسابات المية وحسابات الجاذبية سيبك من الكلام ده ضابط الكل عشان الراجل اللي بيعيط ده ما يصحش فتحسوا احنا عايشين في, في, في فيلم جميل وحلم أجمل لو كنا فاهمين يعني ايه ضابط الكل أخيرا نقول ايه ربنا يسوع نفسه حاول يقنعنا بالفكرة دي بس احنا مش مقتنعين قال لنا أليست خمسة عصافير تباع بفلسين واحد منها ليس منسيا أمام الله حدش فينا يعرف تمن العصافير ولا بيعد العصافير اللي بيشوفها في اليوم ولا إنما ربنا بيقول أنا العصافير معدودة ومحسوبة ومفيش حاجة بتقع من غير ما تستأذن أنتم أفضل من عصافير كتير أختم وأقول فكرة ضابط الكل دي فكرة مريحة جدا والتأمل فيها يجعل الإنسان في منتهى السعادة مجرد أنك كل مرة تقول الله الآب ضابط الكل تشعر بسعادة ليه؟ كله مظبوط مفيش حاجة يا ابني مش مظبوطة أبدا كله مظبوط قوي وأكتر مما تتصور في المواعيد وفي الحسابات وفي السياسة وفي الجغرافيا وفي المشاكل فأول تدريب أقول تأمل في أصغر الأمور وأكبر الأحداث ليزداد إيمانك حاول تشوف ضابط الكل في أصغر أمور يومك وفي أكبر قرارات العالم اللي بتحصل هتلاقيها هنا وهنا زي بعض أنه بيظبط السياسة والتاريخ وبيظبط أصغر الأمور في حياتك الشخصية اللي ما يعرفهاش اللي قريب منك درب نفسك كمان تصلي بثقة تحت شعار كل الأشياء تعمل معا للخير يعني إيه ما هو ده يخدم دي يعني فكرة كل الأشياء تعمل معا للخير هي ذاتها فكرة ضابط الكل هو بيظبط كل حاجة لخيرك تعال بقى إيه صلي عشان دي كتير يا رب اكشف لي إزاي كل حاجة بتحصل عشان أنا متأكد أن المشاكل خير ومتأكد أن الأمراض خير ومتأكد أن الأحزان خير لأنه أنت ضابط الكل فما فيش حاجة بتحصل غلط بس أنا بقى ناقصني إيمان بدي ثلاثة أقول إيه أشكر في كل حاجة لو أنت اقتنعت أنه ضابط الكل هتبتدي تشكر على كل خبر كل خطوة كل يعني إيه نسمة هوا هتبقى عارف إنها محسوبة وإنها إيه يعني آه مدبرة آه مرة كنا في في البحر زمان يعني في رحلة كده وبعدين على غير المتوقع فعلا الموج عالي ما كانش وقته فواحد مايل عليا وقال لي كلمة لذيذة قال لي الظاهر يا في يونان يا في تلاميذ بيغرقوا فايه ما تقلقش عجبني مخه اللي راح على طول لفكرة انه بدل حاجة مش متوقعة يبقى لازم خير يبقى يا اما يونان بيستوي على النار يا اما التلاميذ بيستووا لكن هو اكيد اللي بيحصل ده برضه خير لإلهنا كل مجد وكرم الأبد